عزيزي المشاهد اهلا ومرحبا بيك في حلقه جديده من برنامج اسئله عن الايمان آه، بكرر دايما يسعدنا ان انتوا تبعتوا لنا اسئلتكم وبكل محبه نجاوب على اسئلتكم آه، يسعدنا ويشرفنا ايضا ان يكون معانا ابونا القمص زكريا بطرس اهلا وسهلا بيك يا ابونا مرحبا اهلا بيكم آه، عزيزي المشاهد يسعدنا ان احنا نواصل حوارنا عن حقيقة صلب المسيح آه، اتكلمنا في م- في الموضوع ده على مدى كذا حلقة وبعد إذنك يا أتسبونا تقدم لنا ملخص صغير عشان المشاهد اللي بيشوفنا لأول مرة يقدر يواصل معنا اتفضل مرحبا المشاهد القديم والمشاهد الجديد طبعا آه، احنا قلنا ان احنا بنتكلم في موضوع صلب المسيح حقيقة صلب المسيح واللي جرنا للكلام ده حديثنا عن تجسد الله فكرة الله يتجسد يبقى إنسان ليه؟ ليه علشان خاطر الفداء فإذا الفداء هو الهدف الفداء أي خلاص البشرية خلاص كل إنسان لأن الله لما خلق إنسان خلقه على صورته ومثاله بالحب الكبير لكن لما أخطأ وأجعل من الشجرة المنهي عنها انفصل عن الله انفصل عن الحياة فأصبح تحت حكم الموت دي العقوبة لكن الله رحيم زي ما قلنا الله يريد ان هو يرحم الانسان ويخلصه بس ربنا يرجع في كلامه لا يمكن يستحيل.
لا يمكن الله عادل وكلام الله لا مبدل لكلماته طب الله ما يرحمش يبقى ازاي مش ممكن.
مش ممكن لازم يرحم وهنا حكمة الله تتجلى في مبدأ يوفق بين العدل والرحمة هو مبدأ الفدية الفداء وقلنا ان المبدأ ده موجود في الإنجيل والقرآن بتقديم ابن إبراهيم ذبيحة في الإنجيل بيقول وجد كبش فذبحوا بداله في القرآن كذلك فديناه نفس بذبح عظيم ده المبدأ موجود مش كده؟ فمن هنا بدأ الله يتكلم عن فكرة الفداء ويظهر فكرة الفداء ظهرت أيضا في آه، خروف الفصح لما كانوا بني إسرائيل في مصر وصدر الأمر بقتل جميع أبناء إسرائيل أبناء آه، المصريين الأبكار. آه.
أبكار آه، إسرائيل يفدوا بخروف عشان خاطر يعبر لما يشوف الدم ده نفس الكلام وجدناه برضه في فداء عبد الله بن عبد المطلب لما قدم بداله فدية وقبلت الفدية أيوة. آه.
وشفنا ايضا ذبائح اليهود اللي كانت بتقدم في الهيكل عن الخطايا بتاعت البشر خرفان آه، ثيران كده وشفنا ايضا في الاسلام في عيد الضحيه وفي ذبائح الأ- الضحيه الهدي وان محمد نفسه قال آه، ان ده ليكن عظمكم عوض عظمي ولحمكم عوض لحمي ومن لم يضحي من امتي وقال لفاطمه اسرعي باول قطره منها تغفر لك ذنوبك يعني احنا كده اكدنا لاعزائنا المشاهدين ان مبدا الفداء طبعا موجود في الانجيل وموجود في القران وبيمارس تمام مع المسلمين بس آه.
بالظبط كده دي حته اساسيه آه.
يبقى اذا فكر الله بالفداء موجود في كل حته نيجي بعد كده الله عايز يفدي البشريه لان حكم ال- الله بموت البشريه لازم يتشال فبعد ان مهد للفداء بهذه الوسيله بالرموز دي كلها ابتدى ياخد الحقيقه آه.
انا لازم يفدي بس يفدي بايه شروط الفادي ايه ده أيوة.
الحته اللي احنا احنا اتكلمنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الشرط الاول اللي هو الله الفادي لابد ان يكون غير محدود غير محدود شرط اساسي ليه قلنا لان خطيه الانسان بتقاس بحجم الشخص او بقيمه الشخص المساء اليه فالخطا ضد الله غير المحدود فيبقى خطا غير محدود لان إذا- اي حاجه مضروبه في ما لا نهايه يبقى- بتساوي ما لا نهايه يبقى الخطا غير محدود يستوجب عقوبه غير محدوده واحنا العقوبة قلنا غير- برضو العقوبه اللي هي الموت الابدي الموت الابدي أيوة.
غير محدود وقلنا برضو ثلاث انواع الموت موت روحي آه.
موت اللي هي أدبي، انفصال عن عار.
الله والعار والموت ابدي في جهنم النار الابديه أيوة.
ماشي الله لازم يفدي الانسان بس الفادي لابد ان يكون ايه غير محدود ليه لان الخطيه غير محدوده والشرط الشرط الشرطين التانيين انا في نهايه الحلقه اللي فاتت أيوة.
اشرت اليهم آه.
بس اجلناهم للحلقه دي عشان خاطر لان الكلام فيهم كبير يبقى الشرط الاولاني ان يكون الفادي غير محدود والشرط الثاني ان يكون الفادي انسان من طبيعه المفدي اه ما هي دي- هنا الصعوبة يا بونا أيوة.
ازاي نجمع انسان غير محدود يبقى من غير البشر اه كده آه.
هو ده بقى فكره التجسد الالهي بالظبط.
بس خلينا اتكلم على ايضاح مم.
ان الفادي لازم يكون انسان مم.
يعني شويه بالظبط.
اركز عليها اه كده التركيز ده مم.
الفادي لابد ان يكون انسانا من نوع الشيء المفتي يعني مثلا زي ما قلت في التشبيه في الحلقه اللي فاتت لو خدت عربيه رولز رويس ما جبلكيش عربيه فيات لا، لا.
او نصر او رمسيس تكون من النوع نفسه مش كده لو كسرت نجفه لازم اجيب نجفه ما تجيبش لمبة ما اجيبش لمبه مش كده؟ فاذا ال- الفديه لازم تكون على الاقل من نوع المفدي لابد من نوع المفدي لازم يكون انسان الرموز القديمه كانت خرفان يقدم خروف ذبيحه كبش اه بس ده مش من نوع المفدي هي لحد انها رمز يبقى مع- مقبوله اه رمز مقبوله زي مثلا انت عايزه تبني عماره المهندس بيجيب لك ماكات ماكات آه، زي العماره بالظبط بس مش هي دي العماره بيوريك يقول لك اخد موافقه على كده تقول له ايوه جميله كويسه بس لو كنت يجي تعمل- يعمل الكبير بقى يعمل بقى الحقيقه آه.
مش كده؟ فاذا الرموز ديت كانت عباره عن ماكتات لتهيئه الاذهان الى الحقيقه واخد بالك فالحقيقه عشان كده ايه النهارده ما اقدرش اجي لواحد اقول له اهلا خروف باشا انت بتشتمني طبعا يقول لي خروف انا لا مش انت ضحيت عن نفسك بخروف يا ابني مش انت قدمت خروف ضحيه عن نفسك يعني انت تساوي خروف فانا لما اقول لك يا خروف تزعل ما تجيش ما تجيش طبعا لان الانسان اعلى من خروف واعلى من طور كمان حتى لو ضحى بطور يبقى برضه مش مظبوط لان هو اسمى من ان هو يكون حيوان او طور ايوه صح اذا لابد ان يكون الفادي انسان ومن اجل هذا كان التجسد الالهي في انسان يسوع المسيح المسيح انسان ماخوذ من مريم العذراء اتولد منها انسان مم.
وحل فيه قال له اللاهوت غير المحدود روح الله غير المحدود حل فيه اذا اكتمل فيه الشرطين أنه انه, غير إنسان محدود وإنسان.
فيكفر عن خطيه غير محدوده وانه انسان من نوع البشر الايه؟
اللي هيكفر اللي عنه هيكفر عنهم ويفديهم آه، آه.
مش كده؟ يبقى انسان آه.
صح؟
ايوه فهو ده الاساس طيب عشان كده كان التجسد الالهي في العذراء مريم روح الله يحل عليك مم.
وقوة العلي تظللك فكان فيه وعشان كده في القرآن يقول لك إيه إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إنسان رسول وروح منه كلمته وروح منه يبقى أدي اللاهوت اه اه يبقى رسول إيه.
أدي الإنسان
آه.
كلمته وروح منه أدي إيه الله لاهوت هو كلمة الله وروح الله آه طب معلش ن- نقول برضو الآية دي فين اللي هي سورة النساء 171 سورة النساء آه.
171 تمام آم، وكمان الآية اللي أنا قلتها لك في سورة المائدة آية 32 قلتها في أيوة.
الحلقة اللي أيوة.
فاتت تقول إيه وكتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير- هذه النفس البشرية هي بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يبقى إذا نفس يعني إنسان بيموت يعتبر كفارة عن البشر وبيقوم بيعتبر أقام البشر عشان كده في كتابه يقول لك إيه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع واضح فإذا ديت كإنسان طب نيجي الشرط الثالث بقى اه هو ده المهم
قلنا الشرط الاول انه يكون غير غير محدود, محدود.
لان الخطيه غير محدوده آه.
وعقوبتها غير محدوده وفدائها لابد ان يكون غير محدود الله وحده هو غير المحدود والشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون انسان, إنسان من, من نوع جنس.
المفدي آه.
والمكفر عنه آه.
نفس ولحم ودم فلازم يكون بشر ماخوذ من بطن العذراء مريم وحل فيه روح الله زي ما حل في الشجره وحل في الجبل بس ده الهدف مقدس آه.
الشرط الثالث بقى والمهم والمهم ان يكون هذا الانسان طاهرا من كل خطيه اه والا يبقى مذنب وخاطي ويموت بخطيه نفسه ويحتاج الى كفاره فلا بد ان يكون طاهر غير مخطئ وه- فهل اكتمل هذا الشرط في المسيح نقدر نقول المسيح طاهر فعلا ما عملش خطيه نسبة ده أولا من القرآن من القرآن حاضر آه، القرآن بيتكلم عن المسيح والإسلام مش بس القرآن وحتى كتب ال- آه، المفسرين وكده بيتكلموا آه.
والأحاديث اه وال- والحديث آه. مم.
سورة مريم يقول ايه انما انا رسول ربك لأهب الملاك لما ظهر لزكريا يقول له انما انا رسول ربك لأهب لك آه لا سوري ده الكلام عن المسيح لما ظهر للعذراء مريم آه، الملاك ظهر بيبشر العذراء مريم في سورة المائدة آه، انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية ذكية يعني ايه ذكية؟
نوضحها طاهر.
آه. آه.
طاهر ذكي يعني طاهر وفي سورة آل عمران يقول ايه؟ وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها اللي هو المسيح من الشيطان الرجيم أعيذ بها من الشيطان الرجيم الإمام الرازي فسر الآية ديت في الجزء الثالث وصفحة 676 قال إيه؟ قال إن المسيح سمي مسيحا لأنه مسح من الأوزار والآثام مسحه جبريل بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صونا له من مس الشيطان وأبو هريرة أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود من بني آدم إلا ونخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها يعني كل البشر خطاة إلا مريم وابنها وجاء في البخاري ابن آدم يطعنه الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد إلا عيسى ابن مريم ذهب الشيطان ليطعن فطعن في الحجاب أي لم يمسه بشيء
طب أدي يعني المسيح ده الطاهر.
تأكيد مفيش رجعة فيه أن السيد المسيح هو الوحيد اللي ملوش خطية واو.
بالقرآن والأحاديث وعشان كده جت الآية و- وكتبنا على بني إسرائيل خدوا بالكم يا بني إسرائيل كلام خاص لأن كنتم اللي قتلتوا المسيح أن من قتل نفسا بغير نفس نفس بريئة أو فساد في الأرض نفس طاهرة هذا هو الفداء فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا آية محورية آية محورية ودي بيقابلها في الكتاب المقدس آية برضه اللي هي أكيد، الكورنثوس.
أكيد، نعم آه.
أكيد.
يعني هي طبعا انت عارفه ان ساعات الحاجات بتبقى متفق عليها ومتاخده آه، من المصدر يعني ففي اهو بيقول لك ايه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا ان كان واحد قد مات من اجل الجميع فالجميع اذا ماتوا ما هو نفس المعنى نفس المعنى نفس, نفس الفكرة.
الكلام، آه.
نفس الكلام آه.
فالمسيح مات عن الجميع فده الفداء كأن الناس كلها ماتت ماتت آه.
يبقى هنا اتكلمنا على شرط غير محدود وشرط إنسان إنسان وشرط وشرط.
ان هو يكون طاهر واكتملت جميعها في شخص وهذا هو سر الفداء او سر التجسد ليه بقى جسد المسيح الله جسد ليه في انسان عشان يفدي البشر يخلصهم من الموت يخلصهم من العقوبه خلاص ابدي بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله المسيح خلصنا من خطايانا ودعي اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم واضح؟
جدا طيب أي استفسار آخر؟
آه برضو هرجع أقول تاني للأحبة المسلمين أنا نفسي يسألوا نفسهم ليه المسيح بالذات اللي ملوش خطية يعني دي حاجة متفق عليها إن إحنا السيد المسيح ملوش خطية من القرآن ومن الإنجيل وانت في حالتك الاسلاميه كنت بتفكر المسيح كده بالعكس؟
هو ده يمكن السؤال اللي خلاني فعلا ادور وافتش وبنعمه ربنا وصلت للسيد المسيح يعني كنت حاطه في ايمانك ان هو من غير خطيه ان هو ده عقيدتك.
واضح اصلها واضحه جدا واضحة.
وبعدين دي المفروض ما تفوتش على اي مسلم ان هو يسال نفسه ليه الشخصيه الفريده ده حتى من القرآن شخصية فريدة دخل العالم بمعجزة وخرج من العالم بمعجزة وعاش في العالم معجزة لأن ما فيش حد ملوش خطية إلا هو دي دي في حد ذاتها بس انا اللي معجزة بتمناه من اخي المشاهد واختي المشاهده انهم يفكروا ليه المسيح تجسد وجاء ليه الله ليه؟
تجسد آه.
وجاء ليه لما يتعرف السبب يبطل العجب أكيد يعني فهم اه المسيح معجزه المسيح طار الله ليه اه اصله جاي يفدي البشريه ولذلك الصليب بيقول لك عندنا في الكتاب ايه بولس الرسول يقول لا اريد ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا لان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله ولكن ما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله للفداء
آه، لو بصينا لشروط الفداء هنلاقيها مش هتنطبق على أي حد في الأرض غير السيد المسيح تمام طب هننتقل بقى للسؤال الثاني وهي ما هي بركات الفداء
آه.
آه، ده أنا عارفة النتيجة إنه بقى.
ده واسع وكبير بس على قدر المستطاع نحاول نوصله آه، لأحبائنا ده النتيجة النتيجة الجميلة اللي الهدف اللي جه من أجل آمين المسيح آمين. آه.
نمرة واحد عشان خاطر يغفر لنا خطايانا فالمسيح على عود الصليب قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون طلب المغفرة وثم بعدها قال قد أكمل فغفر الخطية فدى البشرية قدم نفسه فداء عن كل البشر عني وعنك وعن ال- ال- المشاهد والسامع وعن كل البشر فداء ده المعين من الله في هذه البشرية واحد نمرة اتنين أعاد العلاقة بيني وبين, وبين الله الآب.
اللي هي ك- مش أنا انطردت من فردوس نعيم البشر طردوا فتح السكة وعمل مصالحة بنفسه الكتاب المقدس يقول كده يقول إيه في كورنثوس الثانية إصحاح خمسة وعدد 19 إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم قد ايه انا خاطي قد ايه آه، كل انسان خاطي قد ايه ممكن يكون المستمع الكريم بيتذكر خطيته الان وشروره اللي عملها وربنا مستعد يمحي مستعد يسامح مستعد يغفر ايوه المراه التي امسكت في ذات الفعل في ذات الفعل الجريمه المسيح غفر لها قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر اذهبي مغفورة لك خطاياك مغ- اذهبي في سلام فالمسيح جاي يحقق هدف سامي وهو سلامنا وراحتنا وسعادتنا و- وعشان كده يقول لك لأن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم أعطانا رحمته اللي هي الأساس بقى الرحمة بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس رحمة وغير كده كمان من البركات أعطاني الخلاص بالنعمة أنتم مخلصون خلاص اللي بيدور عليه الإنسان خلاص من الخطية خلاص من سلطة الشيطان خلاص من الموت الأبدي خلاص تمم الخلاص صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب خلاص متى من- ايضا من ضمن البركات العظمى اللي اداها لنا الحياه الابديه اللي احنا كنا محرومين منها كان مصيرنا جهنم الابديه لا قال لك أجرة الخطية هي موت أما هبة الله فهي حياة أبدية هبة الله حياة أبدية يقول لك لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت تعالوا رسل الملك المعد لكم قبل تأسيس العالم عطايا وبركات وهبات لكن هل يا ترى الإسلام فيه ما ينص على هذه البركات للفداء العجيب أننا نجد هذا أيضا موجود في كتب الإسلام القرآن وكله يقول إيه في حديث في صحيح البخاري يقول ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يبقى إذن الرحمة هي التي تتغمد الإنسان وتغفر له ومش ممكن رحمة تفضل
إيه العلاقة بين دي ودي عشان آه. نقرب المعنى لل...
من ما فيش رحمة من غير فداء ما فيش رحمة من غير فداء لكن رحمة من غير فداء زي شيك من غير توقيع ملوش رصيد شيك ملوش رصيد بديك شيك بس من غير رصيد يدني مش يعمل حاجه انت بالك فما هو رصيد الرحمه ما هو رصيد الغفران دي القضيه والمشكله ارحمك عشان بتقدم كبش
طبعا ضحيه رمز المسيح ايضا يشفع فينا عند الله الاب خلاص يبتدي ياخدنا يشفع يعني يحامي عننا شفيع يعني محامي يشفع في ضعفاتنا يقول انا هقويه هشد زي اب مع اولاده بقى ابتدي يعملنا في القران هل المسيح شفيع اي طبعا المسيح شفيع
طب دي الأول... فين ايوه دي مهمه قوي دي آه. آه. الاول في القران ما فيش حد شفيع غير ربنا مم.
في سوره السجده يقول الله الذي خلق السماوات والارض ما لكم من لي ولا شفيع في شفيع غيره هو لكن برضه في الجلالين بيفسروا حتى بيقول ايه من دونه اي من غيره ولي اي شفيع ما لكم من ولي ولا شفيع الولي يعني ناصر شفيع اي مدافع عنكم ده الجلالين بيقولوا شفيع يعني مدافع محامي يدافع لكن الشفاعه في القران منسوبه للمسيح ازاي في سوره ال عمران اذ قالت الملائكه يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين طب وجيها في نشرح وجيها يا بونا لأن بتتفهم غلط مظبوط هو طبعا أنت عارفة كإنسانة من خلفية إسلامية حدش يقبل السيسي يفسر في القرآن فأنا مش بدعي إن أنا هفسر في القرآن لكن أنا هجيب لك تفسير الفقهاء المسلمين لكلمة ودي طبعا ماشي الرازي والزمخشري والبيضاوي والنسفي أربعة وغيرهم بيقولوا إيه اتفقوا جميعا على أن الوجاهة في الآخرة هي الشفاعة شفيع يعني هم اللي بيقولوا أنا مش عندي آه. مش عندي آه. أنا مجرد مجمع نقول أساميهم تاني الرازي الرازي الزمخشري في التفاسير بتاعتهم البيضاوي النسفي يجمعوا على ان على ان الوجاهه في الاخره هي الشفاعه وجيها في الدنيا والاخره يعني وبعدين في احاديث نبويه عن كده آه برضه نذكرها آه آه في الحديث اللي هو في يوم الحشر ذهبوا الى ادم عشان يشفع لهم قال لهم ده انا ما اقدرش اشفع آه. آه. ذهبوا الى ابراهيم يشفع لهم ده انا كذاب ما اقدرش اشفع
كذبت مرتين الى موسى يشفع لهم ده انا قاتل ما اقدرش اشفع مش كده الى ان وصلوا الى المسيح قالوا لهم هو ده اللي هيشفع وقد شفع فيهم المسيح ده حديث مؤكد ده حديث مؤكد من صحيح البخاري اه, آه.
خلي بالك فالناس بس ما بتقراش الناس عايزه تقرا المفروض ان هم يقروا ويفهموا وياخدوا قرارات بناء على كده قراءة فتشوا الكتب فهم مش يقرا بس كده وبعد الفهم مطالب بايه بقرار اعمل ايه بناء على الحاجات اللي انا فهمتها شوية. احياء البشريه بقى لحياه ابديه احياء البشريه نفس الصوره اللي قلت لك المائده 32 ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا والمسيح حيا يقول لك والسلام علي يوم ولدت ويوم ويوم أموت اموت ويوم ويوم ابعث حيا اذ قال الله في سوره ال عمران اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك مم.
ورافعك الي آه.
متوفيك مات عن البشر ورافعك الي يقيم البشر معه ولذلك دي ايه محوريه احب الاخ المسلم يفكر فيها تمام ويقرا عنها تفاسير اللي هي المائده 32 كتبنا على بني اسرائيل ان من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا احنا بنشكر ربنا اللي هو عمل خطة الفداء عشان يقترب إلينا ويخلصنا ويكفر خطايانا ويدينا حياة أبدية والمصيبة السوداء إن ده الناس مش مش قابلة قابلة. آه.
مبادرة الله الحبية
طب رسالة في دقيقة آه.
نوجهها لكل المشاهدين آمين اتفضل يا دكتور.
عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أهم رسالة أقول لك عليها وأقول لك عليها إن دلوقتي ترفع قلبك لربنا دلوقتي قبل ما تمشي وأنت قاعد تدعي وتقول يا رب يا من دبرت خطة الفداء والكفارة جئت في صورة إنسان بشر طاهر لتكفر عنا وتفدينا وتخلصنا ها نفسي يا رب تحتاج إلى خلاصك اغفر لي ذنوبي امحو معاصية نجني من الهلاك الأبدي ومن نار جهنم لأنك أتيت فاديا أقمني معك في حياة جديدة ثق يا أخي ثق يا أختي أن الله مستني يسمع نداءك آمين.
مستني يسمع صوتك علشان يديكي من غنى محبته لأنه يحبك ويحبك آمين.
اطلبوا تأخذك
أمين عزيزي المشاهد أسأل ربنا إن هو يلمس قلبك وتقبل إلى المسيح اللي مات من أجلك عزيزي المشاهد يسعدنا جدا ان احنا نجاوب عن جميع اسئلتك فارجوك ابعت لنا على العنوان اللي هيظهر في اخر الحلقه ابعت لنا اسالنا واحنا هنجاوبك اذا كنت عايز كتاب مقدس او اي كتب دينيه ابعت لنا واحنا هنبعتها لك لغايه عندك مجانا شكرا والى اللقاء